اللي طاوع نفسه بيطب في الإهمال يبقى جنى على روحه ولا ينفعوش المال اللي طاوع نفسه بيطب في الإهمال يبقى جنى على روحه ولا ينفعوش المال اما اللي فعل الخير وصالح الاعمال ذريته من بعده هيحققوا الامال اما اللي فعل الخير وصالح الاعمال ذريته من بعده هيحققوا الامال بالفن وبالانغام كلام جميل ينقال بالفن وبالانغام كلام جميل ينقال وهتسمعوا الحان هتسمعوا الحان في قصة الجمال في قصة الجمال يلي ظلمت اليتيم نار الجحيم تراضيك من كتر طمعك قسيت ما لقيت نعم تراضيك وطوعت نفسك وهي بالحرام تراضيك يلي ظلمت اليتيم نار الجحيم تراضيك من كتر طمعك قسيت ما لقيت نعم تراضيك وطوعت نفسك وهي بالحرام تراضيك في كل دين ربنا وصى على الايتام وطه محمد نبينا أكرم الأيتام والأجل حكم الكريم جعلوا من الأيتام لأجل حكمة الكريم جعلوا من الأيتام وكل شيء له نهاية لابد له بداية والسعد أوعاد وفعل الخير له بداية يا سامعين فننا والدور له بدايه هحكي الحكاية وغني قصة الأيتام أصل الحكاية لراجل كان أصيل معروف من وجه بحري وصيته كالعلم معروف وله كرامة ما بين كل العباد معروف من أدب ويا كمال الناس يحب لقاه حليم وقت الغضب وله هيبة وقت لقاه زرع المودة بين إخوانه وزرعه لقاه كان اسمه عبد الإله السعدني معروف معاه ولدين حسن وحسين يراعيهم وكان ما عندوش خلاف الاتنين يراعيهم كانوا عنده غاليين بنن العين يراعيهم عبد الإله صح ولا كان شي في يوم عايب ماتت مراته وعايب يا زمان عايب وسابت له الاتنين ولو هم ليكون عايب وبعد ست الحبايب كان يراعيهم ويا حسن من صغرهم همين اطفال لسه في احلام الصغر همين وبتخدع اللي في حبك يا زمن همين حسن مع حسين كل الناس عزوهم وبيكرموهم لوجه الله عزوهم ما فاتش شهرين في موت الام عزوهم ومات ابوهم واصبح همهم همين اهل البلد كلهم عطفوا على الولدين اكمنهم اصبحوا يتمامين الوالدين وعمهم صعب كان قاسي على الولدين الدنيا هتضيق عليهم لو تكون واسعة وهدمة اليتم على الجسم السليم واسعة الأب سايب لهم تركة ودار واسعة فده دين تسعة باسمه لا سلف ولا دين وعمهم الدريني كان وحش طماع عمهم الدريني كان وحش طماع وصوه عليهم وهو مبدأه طماع فرح في موت اخوه لانه في تركته طماع بيميل للشر ويداري دوام خيره قضى حياته ما يزرعش في يوم خيره صحيح غني مال لكن محروم من خيره في حق غيره تملي تلتقيه طماع ملك الوصاية عديم التقوى عراهم وشح بالذات وبعد الجوع عراهم لانه جاحد ما يخشى اللوم عراهم فرحة مرات عمهم بالفعل لولادها علشان غرضها تخلي التركة لولادها وجوزها يدي الحنان والحب لولادها يكسي ولادها لكن ليتها معراهم حسين الكبير لو سأل على أي شيء مدوه وفرشوا بالشوك طريقه بالعذاب مدوه وحتى الأيام على غدر الزمان مدوه ومرات عمه الدريني وحشة نسايه بتنكر الود للمعروف نساية جه يشكي من الغلب والايام نساية سحبت عصايا واولادها الكبار مدوه هي وعيالها يا عيني بهدلوهم الضرب ولا فيش معارض يعارض لليتيم من الضرب جسمه السقيم انسلق لما اتملى من الضرب وقعد على الباب ليلتها ينتظر عم ودمعه نازل على كرسي الخدود عم ولما جه يشتكي ولما جه يشتكي له من مرات عمه زود له هم وقال لها موتيه من الضرب وقف اليتيم في فزع خايف ما يتكلمش ولسانه مربوط شبه اخرس ما يتكلمش يجي نص ساعة واقف تايه ما يتكلمش ولما فاق قال غدرك يا زمن مكتوب واللي جرالي ما اقدر على الجبين مكتوب لو جيت في يوم اشتكي اكتب لمين مكتوب حتني مغلوب ولساني ما يتكلمش وقف اليتيم في فزع خايف ما يتكلمش ولسانه مربوط شبيه اخرس ما يتكلمش يجي نص ساعة واقف تايه ما يتكلمش ولما فقال غدرك يا زمن مكتوب واللي جرالي ما اقدر على الجبين مكتوب لو جيت في يوم اشتكي اكتب لمين مكتوب حتني مغلوب ولساني ما يتكلمش طلع من الدرس رح عالغط وهو جعان ونفسه مسدودة من غلبه وهو جعان وح حمله ميل عليه ملقاش معين وجعان ام حب يهرب واخوه في الدار ما دراش لسه صغير وكان عالغربة ما دراش قطع مسافة وجد السير ما دراش للعصر ماشي على قدمه وهو جعان وصل لعزبة وكان ليله اللي فات ما نام وجوه صدره السقيم قلبه السليم ما نام واللي معاه فكر لو ناموا العباد ما نام قعد لحد المغارب عالطريق ولا مال غريب وتعبان ولا عافية معاه ولا مال لحد بعد العيشة من كتر تعب ومال لو نام خلي البال بتلاقي الجعان ما نام لو نام خلي البال بتلاقي الجعان ما نام من شدة الجوع كوع جنب بيت عالي وصاحبته بنت ناس وليها مقام عالي محرومة من الخلفة ولكن الشرف عالي بتفتح الباب صدفة وقع نظرها عليه دخلت جابت له لنضة بتفتح الباب صدفة وقع نظرها عليه دخلت جابت لنضة وهي خرجت تبص عليه حسين ساعتها قعد والهم حط عليه وهي حنت عليه ما هو اصلها عالي قالت له عرف لي اسمك قال انا اسمي حسين قالت له شرفتنا وانستنا يا حسين المولى بعتك لفرحي بالاكيد يا حسين هيكون ابوك مصطفى اللي في توبه خال والعمدة اخويا الكبير مليون بقالك خال باين عليك ابن ناس وانت اكيد لك خال هتعيش معانا في دلال زي ابننا يا حسين هتعيش معانا في دلال زي ابننا يا حسين وعاش حسين عندهم شاف الهنا كله والعلم من المدرسة عرفوا حسين كله واخد الشهادات وهو حازي النجاح كله اخد لصنص الحقوق وربنا ساعده اتعين وكيل للنيابة والقانون ساعده ليام ضحكت في وشه والامل ساعده والحظ ساعده وعوض اللي فات كله ام الرباية الاصيلة اسمها نعمات كانت غنية قوي وعندها نعمات في العز متمتعة ودار الهنا نعمات قالت له يا حسين انا ليا غرض وامان انا عندي لجلك هدية بنت اخويا امال تعليمها عالي ودنيتها ملانة امان وحظها في الجمال بدل النعم نعمات بحظها في الجمال بدل النعم نعمات حسين ساعتها سكت وملى الرضا قلبه ونعمات ام الرباية فرحت قلبه عرفت بقى انه موافق وانشرح قلبه اكمنه كان يستحي غير الحلال ما نظر اكمنه كان يستحي لغير الحلال ما نظر وامال جميله ما شافش زيها ونظر واتحققت له اماني زيها ما نظر هياخد عروسه قمر يسعد بها قلبه في الحال قاموا امال من ابوها خطبوها والعمده رحب بهم ساعه ما خطبوها ومشوا في الخير اهل الخير خطبوها وحددوا يوم لدفع المهر والشبكة وأمال فرحة لهذا الدور والشبكة القلب والعين في حب حسين والشبكة وألف فرحة وضحكة يوم خطبوها وألف فرحة وضحكة يوم خطبوها يرجع كلامنا الحسن في الدور مع عمه كنا تركناه بقاله زمان مع عمه يرجع كلامنا الحسن في الدار مع عمه كنا تركناه بقاله زمان مع عمه اخوه مشى وسابه في هم مع عمه يتيم ملوش حد وهو حكم الزمن غلام والواصي جبار والبخت الراضي غلام يهرب يروح فين يا عيني والنصيب غلاب عايش في بحر العذاب والذل مع عمه يهرب يروح فين يا عيني والنصيب غلاب عايش في بحر العذاب والذل مع عمه ومرات عمه الرضية فعلها بطال تسعى دوام للأذية وطبعها بطال قعدت في يوم جنب جوزها ولقمها بطال قالت لحوش ابن اخوك خاب الامل وياه طول لسانه قوي ولا عن ادب وياه في الحارة عمال بيلعب والعيال وياه شوف لك طريقة معاه ما تقعدوش بطال شوف لك طريقة معاه ما تقعدوش بطال سمع ساعتها الكلام قلبه الضعيف جمال سمع ساعتها الكلام قلبه الضعيف جمال وقال لها الولد ده يشتغل جمال يعمل بأكله وأجرة كسوته جمال أهو يعمل بأكله وأجرة كسوته جمال قالت له رأيك كويس فيه أمل خليه كتر عليه العمل والشغلنا خليه غيرك ملوش حد لا عمي ولا خليه قوم انتفع بيه ووفر أجرة الجمال قوم انتفع بيه ووفر أجرة الجمال بعتنا دهله وقال له يا حسن تمشي بعتنا دهله وقال له يا حسن تمشي من بكرة بدري تقوم وورا الجمل تمشي اعمل حسابك تجاهد في العمل تمشي اعمل حسابك تجاهد في العمل تمشي عيط ساعتها وقال له ده الجمل غدار عيط ساعتها وقال له ده الجمل غدار اصله مولد وصعب في خطته غدار أم قال له امشي واركب عدته غدار لو تدخل النار ضروري كلمتي تمشي حسن استمع لكلام عمه وفكره هداه صحيح صغير لكن حلمه في غضبه هداه الصبح شاف الجمل هايج دخل وهداه وقف الولد في فزع مسكين من حظه تايه ثوابه هيعمل ايه من حظه يتيم ومحكوم عليه عايش مظلوم من حظه لكن لحظه الجمل حبه وربه هداه لكن لحظه الجمل حبه وربه هداه حسن في ايده الجمل زي الحمل من طاع بيشيل حموله لجماله الصغير من طاع اكمنه كان يكرمه اصبح اليه من طاع سنة وراها سنة مشي في الطريق ادمه عشر سنين او زيادة كان سبت ادمه صابر على الغلب حافي وانهرى ادمه والفكر عدمه واصبح للزمن من طاع وبنت عمه جواهر قلبها مليه شايفاه ولد جد راعي والعمل مليه شايفاه ولد جد واعي وللعمل مليه وعارفة قصة أبوها اللي نهب ماليه عينها بتنظر إليه من البعد وتراعي وكمان بتعطف عليه في السر وتراعي بتحس يمه بأمان وحنان بتراعي وهو عارف وواعي وحبها مليه وغصب عنه انشغل والشوق فاض منه شاف بنت عمه قريبة دائما منه وهو عطشان والمية في ريح منه قال يا جواهر عينيا دول حبوكي قلبي وروحي كمان الاتنين حبوكي وانا حاسس انك تحبي اللي حبوكي ولما قابل ابوكي هخطبك منه انا ابن عمك وانا اللي بكي اولى وان كان هياخدك غريب يبقى القريب اولى وشجرة الاهل احنا في ظلها اولى قالت صحيح يا حسن هتروح تخطبني طول عمري بهواك وروحي معاك تخطبني انا ليك وانت اللي ليا روح اخطبني لو حد غيرك ياخدني يبقى موتي اولى حسن ساعتها فرح وكمان ضحك مثاليه وراح لناس في البلد كانوا طيبين مثاليه وقال لهم على الحكاية واللي صار مثاليه راحوا لأبوها وساعتها قالوا له كلام حسن بيخطب جواهر واتفقنا كلام أم قال يا مرحب أم قال يا مرحب أنا مالي حداك كلام حسن ابن أخويا همام ومفيش جدع مثاليه مراته سمع الكلام من البعد زعلها وجوزها لما اتفق بالطبع زعلها اكمنها دون كلام الحق زعلها قالت له بنتي حسن ابدا ما هيش واخداه لو كان ما فيش حد غيره برضه مش واخداه ام قال لها اختشي غيره ما هيش واخداه البنت حباه وانا ما اقدرش ازعلها بنتي جواهر حسن لابد ياخدها اصله خدمني وحقه انه ياخدها انا وعدته وخلاص لابد ياخدها سكتت وقعدت تفكر في الاذى ذاته وعيالها الاتنين كانوا زي الشيطان ذاته قالت لهم اختكوا حبت حسن ذاته يلا اعدمولي حياته قبل ما ياخدها قالوا لها يا سلام ما يهمش وبكره يموت ده شيء قريب بسيط خالص وبكره يموت وحياة رمايتك راح تشوفي وبكره يموت قاموا مساعتها وجابوا للأذى عدة خنجر وبلطة وسلبة للكتاف عدة وقالوا لها بس اصبري والصبر له عدة اليوم ده عدى خدي بالك وبكره يموت اتفقوا مع بعضهم حتى الكلام ربطوه وليلتها ناموا وقاموا والمعاد ربطوه في الفجر دخلوا المناخ شافوا الجمل ربطوه حسن في نومه رأى حلم في منام شافه انه انكوى بنار شديدة والعذاب شافه صحي لأولاد عمه والقدر شافه شدوا كتافه بسرعة وبالحبل ربطوه نسي وساعتها الجمل وافتكروا جماله لكن الجمل هاج لما شاف جماله وكان بارك وقف قدام جماله فضل يبقلل وبالقلة ضرب وملاه وجسمه لما وقف قفل المناخ وملاه حيوان لكن دخل قلبه الحنان ومناه شوف قدرة الله ما هنشي عليه جماله هجم المولد على ولاد الحرام الاتنين برك عليهم ودشدش عظمهم الاتنين وفي قلب طين المناخ مرمغ الاتنين هاج المولد على الاتنين موتهم في ليحة الفجر قبل الصبح موتهم اكم انهم افتروا بالغدر موتهم اصل امهم سلطتهم على الاذى الاتنين جت امهم على المناخ بتشوف اولادها من بعد ما استغيبت مشوار أولادها لقت جمالهم بيلحس دم أولادها ساعتها شافت كده غاب عقلها وذهب شافت بعينها النكد راح الفرح وذهب تجارتها خسرت وباعتها الحجارة ذهب وشرها كان السبب في هلاك أولادها تجارتها خسرت وباعت بالحجارة دهب وشرها كان السبب في هلاك أولادها الأم واقفة تلالي ودمعها سايل والناس كما موج على باب المناخ سايل وجمل يبقلل وريمه كالصابون سايل والعمدة جاب النيابة والبوليس حاضرين وهم واقفين وملقوش الشهود حاضرين شافوا حسن في الكتاب وشافوا الدموع حاضرين ودم الاتنين على بطن الجمل سايل اتلمت الناس على باب المناخ في ايديه قام الجمل هاج قدام الجميع في ايديه ولا حد قادر يقرب يمته في ايديه كمثل مجنون ويقرش على اسنانه بقى زي مجنون وبيقرش على اسنانه ميل نواحي حسن بقوة اسنانه وهو مربوط بحبل الذل واسنانه راح قاطع الحبل باسنانه وحل ايديه حسن وقف وقتها يهل العجب والدور ومد ايده اليمين سحب الجمل والدور امام النيابة براحة بركه في الدار وكيل النيابة نظر هذا الفعال والحق قال المولد حمى صاحبه العزيز بالحق قرب هنا يا حسن لاجل السؤال والحق احكي لي بالحق كان ايه السبب والدور حسن حلف غير كلام الجد ماني قايل طول عمري صبار وللعزال ماني قايل لكن النهارده خلاف الحق ماني قايل سبب الاذى والاسى هي مرات عمي وهي برضه السبب في موت ولاد عمي قسيت عليا وقست بعدها عمي وشلت همي وكنت عليه ماني قايل حضرت جواهر وقالت ده حسن ظلموه واتقدمت للشهادة وقتها ظلموه وطريقها كان نور لكن المجرمين ظلموه قالت له يا بيه على اخواتي يزيد غمي خلاص نفذ القدر وبقيه يفيد غمي هقول الحقيقة ويمكن ينجل يغمي حسن ابن عمي بريء وأهلنا ظلموه حسن ابن عمي بريء وأهلنا ظلموه حادثة عجيبة وفي الجورنال نشروها كل الصحافة يومين ورا بعض نشروها وحسين قراها وعرفها يوم نشروها ساعة ما عرف الحكاية يومها قلبه طب عرف ان اخوه في خطر وفي بحر هم وطب والاهل قاسيين ولا عادش لجروحهم طب وشجرة الحب بالمنشار نشروها نعمات أم الرباية شافت حسين مهموم وهي بتحب دايما ما تشوفوش مهموم أم قال أخويا يا أمي العذاب مهموم سافرت معاه وقتها وقلبها داري وحسين وكيل النيابة بالقانون داري ساعة ما شافهم حسن قلبه انشرح داري وقال له طول ما انت جاري مش هكون مهموم الجلسة كانت في يوم السبت طلبوهم الجلسة كانت في يوم السبت طلبوهم حسين ويا حسن الاتنين طلبوهم ومفيش خلافهم شهود للنفي طلبوهم حفظوا النيابة جريمة القتل وجناية حفظوا النيابة جريمة القتل وجناية اصل اللي فاعل جمل ماله ذنب وجناية ومين الدريني قضاة العدل وجناية ورق الوصاية مع العقودات طلبوهم راح الدريني وجاب اوراق كان عنهم راح الدريني وجاب اوراق كان عنهم وندم على اللي جرى ايام مضت عنهم وقرب على ولاد اخوه وما بقاش بعيد عنهم قرب على ولاد اخوه ما بقاش بعيد عنهم وقال يا ولاد اخويا نستون الهم ومراتي تحرم عليا اللي سبب الهم هتكون حياتنا هنا لكن حياتها هم ماتوا ولاد العم وانتوا اللي عوض عنهم العم وانتوا اللي عوض عنهم وبعد فك الوصاية الملك عاد ليهم وتسع فدادين حتى الريع عاد ليهم وعمهم بالحنان والحب عاد ليهم عمهم بالحنان والحب عاد ليهم وملكه كتبوا الجواهر هي حرة فيه الملك كتبوا الجواهر هي حرة فيه هتبقى زوجة الحسن يتمتعوا سوا فيه حتى اللي كان حلم أصبح علم عاشوا فيه والوقت لياليه بنور الفرح عادليهم الوقت لياليه بنور الفرح عادليهم أمال خدها حسين وجواهر بقت لحسن والعلم لحسين والصبر الجميل لحسن وفاعل الخير من أحسن يروح لأحسن والأسرة صبحت سعيدة ورأيها واحد قال الدريني قال الدريني أنا تبت توبة وربنا واحد الحمد لله في ملكه مقتدر واحد وابو قلب جاحد رجع ولقى الثواب احسن ابو قلب جاحد رجع ولقى الثواب احسن يا ولاد اخويا هعوضكم اللي راح منكم يا ولاد اخويا هعوضكم اللي راح منكم بعد البعاد والفراق هبقى قريب منكم واللقمه بالملح حلقه شهدها منكم اللقمه بالملح حلقه شهدها منكم بالحب ابنه سوا بيتنا الجديد ابنوه وكل اللي هدوا الزمان بعزمكم ابنوه وعلى الوداد والوفا عش الصفا ابنوه والحب غنوه واحنا نستمع منكم يا اللي سمعتوا الرواية والكلام معنا شفتوا الدرين الشقي في اخرته اهو تاب بعد الطمع اقتنع لقى للحياة معنى وجرح قلبه السقيم بولاد اخوه اهو طاب وحسين ويا حسن قالوا له عيش معنا ونزل في بحر السعادة اغتسل وهو تاب يا زارع الشر غير الشر ما تجمع يا زارع الشر غير الشر ما تجمع يا فاعل الخير بكرة طيبك تجمع سر السعادة الرضا سر السعادة الرضا ومن القليل تجمع ومدام هتقلع بلقمة من الحلال ترضيه